اللي بيعدي بيشعك حبيبتي بسمعه بيقول اه وعطورك الهادية اللي دايبة فيكي كل ما تلمسي بتقول اه لما النسيم بيعدي بمشاعرك حبيبتي بسمعه بيقول اه وعطورك الهادية اللي دايبة فيكي كل ما تلمسك بتقول اه عايزاني ليه لما تقولي لي بعشقك ما اصرخش واملى الكون اه يا نجمة كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر يا نجمة كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر مين اللي يقدر يعشقك قد إيه أنا مين اللي يقدر يوصفك زي أنا مين اللي يقدر يعشقك قد إيه أنا مين اللي يقدر يوصفك زي انا يا حلم نفسي تحلم كل القلوب يا اعلى احساس شدني خلاني ادوم يا حلم نفسي تحلم كل القلوب يا أعلى إحساس شدني خلاني أدوم خلاني أحس إني بشر عايزاني ليه لما تقولي لي بعشقك ما اصرخش واملى الكون قرار ربك لما يريد احلامنا هتتحقق وكلامنا هيتصدق والغايب هيعود ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا هتتكلم ولا شيء يبقى بعيد ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون طول ما الايد في الايد ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد حب الاخر حتة في قلبك دوب دوب ما تخبيش شوقك ولا حبك دوب دوب حب الاخر حتة في قلبك دوب دوب ما تخبيش شوقك ولا حبك دوب دوب سيب احساسك ياخدك ليا وجر نازك واسكن فيا احساسك ياخدك ليا وجر نازك واسكن فيا بكره ده لسه حكايه بعيده لسه في علم الغيب ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد حب كأنك حلم معدي عايش عيش ما تخليش ولا ثانية تعدي وعيش عيش حب كأنك حلم معدي عايش عيش ما تخليش ولا ثانية تعدي وعيش عيش خد من حضنك اروى حنينك واقسم حزنك بيني وبينك خد من حضنك اروى حنينك واقسم حزنك بيني وبينك وارضى بكل اللي بيتقسم ده المكتوب مكتوب ربك لما يريد احلامنا هتتحقق وكلامنا هيتصدق والغايب هيعود ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا هتتكلم ولا شيء يبقى بعيد ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون طول ما الايد في الايد ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد بنت القرب عليك إيني وإضحكي ليك وتحاسبي يا غربة عليك بكيني وإضحكي ليك يا يا يا يا يا يا يا يا يا غير أمري كل ساعة قلبه بحال مرة يجيني ومرة نسيني ومنسيني راحة البال مالك عمري حير أمري
كل ساعة قلبه بحال مرة يجيني مرة نسيني ومنسيني راحة البال قلت انساه الشوق بكى لكن رجع تاني يبعد وينساني لكن رجع تاني يبعد وينساني ويا ريت يا يا ريت يا ريت يا يا يا يا يا ريتني ما قبلت السماء طلب السماء حبيبي قلت سماء حبيبي ورجع لي نادم على كان راح اللي راح حبيبي وفي قلبي ارتاح حبيبي ودويته من جرح الزمان
طلب السماح حبيبي قلت سماح حبيبي ورجع لي نادم على كان راح اللي راح حبيبي والقلب ارتاح حبيبي ودويته من جرح الزمان لكن رجع تاني يبعد وينساني لكن رجع تاني يبعد وينساني ويا ريت يا يا يا ريت يا ريت يا يا يا يا يا ريتني ما قبلت السماء طلب السماء حبيبي قلت سماء حبيبي ورجع لي نادم على كان راح اللي راح حبيبي وفي قلبي ارتاح حبيبي ودويته من جرح الزمان ليا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعان ليا دنيا الواحد يتغرب عنا الشريان يا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعان يا دنيا الواحد يتغرب عنا الشريان ليه دايما نظلم ليه دايما نقلم ليه نقسى ونجرح ونعذب كل اللي ادالنا هواه ليه اللي بيعنا واللي ضيعنا واللي بيخدعنا وبيخنا بنضحي بروحنا فداه أول ما بنكبر بنهرب من مرضينا أول ما بنقدر بندوس أقرب ما لينا أول ما بنكبر بنهرب من مرضينا أول ما بنقدر بندوس أقرب ما لينا بعد ده كله نعيب على الدنيا واحنا العيب مالينا
قلوبنا تخلى قلوبنا تخلى وخايف اوعدك ما وفيش اقولك فيه تلاقي ما فيش وخايف اوعدك ما وفيش اقولك فيه تلاقي ما فيش وخايف لو قلت بردانة اغطيك باحساسي ما تدفيش وخايف اوعدك ما وفيش اقولك فيه تلاقي ما فيش وخايف اوعدك ما وفيش اقولك فيه تلاقي ما فيش وخاف لو قلت بردانة اغطيك باحساسي ما تتدفيش ده انا قد كلام اللي هياخدك من دنيا لدنيا انا قده لكن لو دمعك على خدك احلامي معاك هيتهدوا قويني وقول انك ليا علشانك حمل لياليا وتعيش وعيش ده انا عمري ما قلت ان انا خايف غير بعد ما قلبي تمناكي محتاجة اطمن مش عارف الخوف جوايا وجواكي لو كنت صحيح بتحبيني ضميني في حضنك خبيني الخوف ما يجيش وخايف اوعدك ما وفيش اقولك فيه تلاقي ما فيش وخايف اوعدك ما وفيش اقولك فيه تلاقي ما فيش وخاف لو قلت بردانة اغطيك باحساسي ما تدفيش يا يا يا يا يا يا يا دكا كان اسمه حبيبي كان كان يوم من نصيبي وكان ضحيت بعمري معاه مشوار مشوار اسمه حياه أنا أنا اللي بينكم هنا رضيت بالعذاب لحد ما قلبي ضاق ولا دقت يوم هنا أنا وأنا يا ما اتحملت انا قسيت ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت من نولكم هنا انا انا انا اللي بينكم هنا رضيت بالعذاب لحد ما قلبي ده ولا دقت يوم انا انا وانا يا ما اتحملت انا قسيت ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت من نولكم هنا انا لا عدى حيشفي الجراح ولا حيجيب اللي راح لا عدى حيشفي الجراح ولا حيجيب اللي راح ده حكايتي مع الزمان الزمان الزمان حكايتي مع الزمان لي واحمل سلامي إلى حبيب الروح شفت بمنامي إلى حبيب الروح شفت بمنامي يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله يا هات البشاير برشي عباب الله يا طير يا طاير دربك عباب الله شيء من بعيد ناداني وأول ما ناداني جرالي ما جرالي شيء من بعيد ناداني وأول ما ناداني جرالي ما جرالي مش بإيدي يابا ده مش بإيدي يابا ناداني من يميني ولسه بيناديني بيقول لي حصليني على بلد العجايب ناداني من يميني ولسه بيناديني بيقول لي حصليني على بلد العجايب ناداني من شمالي قال لي يا ام المهر غالي تعالي اوام تعالي خدي من الحب نايف ناداني من شمالي قال لي يا ام المهر غالي تعالي اوام تعالي خدي من الحب نايف والشيء من بعيد ناداني وأول ما ناداني جرالي ما جرالي ناداني من يميني ولسه بيناديني بيقول لي حصليني على بلد العجايب ناداني من يميني ولسه بيناديني بيقول لي حصليني على بلد العجايب ناداني من شمالي قال لي يا أم المهر غالي تعالي تعالي اوام تعالي خدي من الحب نايل ناداني من شمالي قال يا مو النهر غالي تعالي اوام تعالي خدي من الحب نايل ده مش بإيدي يابا مش بإيدي يابا قلبي يا طير مروح يا مروح في الغروب يا غريب عن الصحاب وغريب عن الدروب قلبي يا طير مروح يا مروح في الغروب يا غريب عن الصحاب وغريب عن الدروب عطشان المية في ايديا حيران مش لاقي مرسية عطشان المية في ايديا حيران مش لاقي مرسية قلبي يا طير مروح يا مروح في الغروب يا غريب عن الصحاب وغريب عن الدروب قلبي يا طير مروح يا مروح في الغروب يا غريب عن السحاب وغريب عن الدروب عطشان المية في ايديا حيران مش لاقي مرسية عطشان
المية في ايديا مش لاقي مرسية دور عن الناس في قلوب الناس دور عن الناس في قلوب الناس هتلاقي الخير والخير في الناس دور عن الناس دور عن الناس في قلوب الناس دور عن الناس في قلوب الناس هتلاقي الخير والخير في الناس دور عنه بتضحك سكالي وبترجع تاني بيه أتاري الغربة صعب والخطوة هي هي بتضحك سكالي وبترجع تاني بيه أتاري الغربة صعب والخطوة هي هي واخدني ليه بعيد يا حلم يا عنيد واخدني ليه بعيد يا حلم يا عنيد على شواطئ الغربة على شواطئ الغربة دور على الناس في قلوب الناس دور عن الناس في قلوب الناس هتلاقي الخير والخير في الناس دور على الناس بتضحك سكة ليه وبترجع تاني بيه أتاري الغربة صعب والخطوة هي هي بتضحك سكة ليه وبترجع تاني بيه أتاري الغربة صعب والخطوة هي هي واخدني ليه بعيد يا حلم يا عنيد واخدني ليه بعيد يا حلم يا عنيد على شواطئ الغربة على شواطئ الغربة دور على الناس في قلوب الناس دور عن الناس في قلوب الناس هتلاقي الخير والخير في الناس دور على الناس دور عن الناس دور عن الناس دور على الناس
دور
جالت لي بريدك يا ولد عمي بعدوك العسل سايل على فمي على مهلك علي ما بحمل ضمي على مهلك علي ده انا حيت ابوي وامي في عشق البنات أنا فقت نادي اليوم برمبيلي وقت عجلات وبندريون قدمت شكوتي لحاكم الخرطوم أجل جلستي لما القيامة تقوم سألت إيش الاسم ده قالوا البلد نعمات أم صبع الرقاب والباقي بلا حمات يومنا دهت علينا بيدها النعمات قلت نعم الثلاث واربع خمس نعمات طارق زي جنينة وطارة حدينا عودك في مشيته عامل لون حنايا عظامك لينة لا تقيل على التانيات تانية واتنين تلات واربع خمس تانيات يا معودين دهب تلاتة وتلاتين دار ما عينا رأى ما وردت على بكار يوم طلت علينا الكل وجعوا سكار سقطت بالحليب ما بينت له عكاره
يا جلبة زيك يا حبيبتي حنون وساعات زيك مجنون مهاجر مسافر ساعات زيك حيران ساعات زيك زعلان ساعات مليان صف ده انا بعشق البحر انا بعشق السما علشان زيك مش سامحة مزروعة نجوم وفرحة حبيبة وغريبة عشان زيك بعيدة ساعات زيك قريبة بعيون متنغمة ده انا بعشق السما انا بعشق الطريق لانه فيه لقان وفرحنا والشقان اصحابنا شبابنا في ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضاع فيه الصديق ده انا بعشق الطريق أنا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لأنهم حياة وانت يا حبيبتي انت كل الحياه
فين العم الواصي فين الخال الواصي فين العم الواصي فين الخال الواصي رمشوا عدى ما زعلتوا بيوفتني على النواصي فين العم الواصي فين الخال الواصي فين العم الواصي فين الخال الواصي امشوا عدى ما زعلتوا بيوفتني على النواصي فين العم الواصي فين الخال الواصي رمشوا فات جرح جرايح واللي بات من العشق رايح رمشوا فات جرح جرايح واللي بات من العشق رايح اه يا عشقي وله روايح مش عشقي وخلاصي فين العم الواصي امشوا عشقة ما زعلتوا بيوفتني على النواصي فين العم الواصي فين الخال الواصي عالنواصي وعالمفارق يوم نلاقي ويوم نفارق عالنواصي وعالمفارق يوم نلاقي ويوم نفارق انما الحلم اللي فارق جاي اكيد وراسي فين العم الواصي فين الخال الواصي فين العم الواصي فين الخال الواصي رمسوا عبد ما زعلكم وفتني على النواصي بين العم الواصي بين الخال الواصي رمسوا عبد ما زعلكم وفتني على النواصي فين العم الواصي بين الخال الواصي رمشوا يابا غمز لغمزة لما عدى لمسني لمسة رمشوا يابا غمز لغمزة لما عدى لمسني لمسة قال لي كل الكلام في همسة معرفتش خلاصي فين العم الواصي فين الخال الواصي فين العم الواصي فين الخال الواصي على النواصي